كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة يا جمال صورنا صورنا يا جمال يا جمال صورنا صورنا يا جمال هنقرب من بعض كمان هنقرب من بعض كمان واللي هيبعد من الميدان اللي هيبعد من الميدان عمره ما هيبان في الصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة يا جمال صورنا صورنا يا جمال يا جمال صورنا صورنا يا جمال هنقرب من بعض كمان هنقرب من بعض كمان واللي هيبعد من الميدان اللي هيبعد من الميدان عمره ما هيبان في الصورة
خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقا مصفية خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقا مصفية ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقا مصفية خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقا مصفية ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية ومداين صح يا الفجرية على أشرف ندها وندان ومداين صح يا الفجرية على أشرف نداء ونداء ومداين صحيا الفجرية على أشرف ندها وأذان ومداين صحيا الفجرية على أشرف ندها وأذان بلادنا دي بلدنا مصر العربية صورة صورة صورة صورة منورها الليلة على مدد الشوف مدنا ومدناه دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا مدخن أي دقلب حسدنا تحتها صلب كأن عنادنا مدخن أي دقلب حسدنا تحتها صلب كأن عنادنا وقدامه من اغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا بالصورة في اهم مكان قدامه من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان قدامه من اغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا بالصورة في اهم مكان قدامه من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان صور يا زمان صور يا زمان صور يا زمان
صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة يا زمان صورنا صورنا يا زمان يا زمان صورنا صورنا يا زمان هنقرب من بعض كمان هنقرب من بعض كمان واللي هيبعد من الميدان اللي هيبعد من الميدان عمره ما هيبان في الصورة
كلنا هنا في الصورة زمايل نوفي اللي ميثقنا عليه هايل كلنا هنا في الصورة زمايل نوفي اللي ميثقنا عليه هايل من أصغر طفلة بجداي من أصغر طفلة بجداي على زرعة ودرسة على زرعة ودرسة بتتمايل بتتمايل كلنا هنا في الصورة زمايل نوفي اللي بيسمنا عليه قايل كلنا هنا في الصورة زمايل نوفي اللي بيسمنا عليه قايل من أصغر طفلة بجداي من أصغر طفلة بجداي على زرعة ودرسة على زرعة ودرسة بتتمايل تتمايل للفلاح ابو خير وجمايل للفلاح ابو خير وجمايل للواعظ حافظ القران للجند الاسد اللي شايل على كتفه درع الاوطان للجند الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان للجند الاسد اللي شايل على كتفه درع الاوطان للجند الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان
بعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس ناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس ناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس بتفجر الرمل أنهار من دهب أسود وناس بتكسيه بخضرة وكل لون له ناس وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس ناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس بتفجر الرمل أنهار من دهب أسود وناس بتكسيه بخضرة وكل لون له ناس وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل والصورة
الصورة ما فيهاش الخامل والهامل واجبه نعسان ما فيهاش إلا الثور الكامل المصري العربي الإنسان صور يا زمان صور يا زمان صور يا زمان صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة
يا جبل صورنا صورنا يا جبل يا جبل صورنا صورنا
هنقرب يا جبل من بعض كمان هنقرب من بعض كمان واللي هيبعد من الميدان اللي هيبعد من الميدان عمره ما هيبان في الصورة
يا
وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي ثورتنا صورتنا ومحلاها ثورتنا صورتنا ومحلاها في إطار التنظيم الشعبي حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي ثورتنا صورتنا ومحلاها ثورتنا صورتنا ومحلاها في إطار التنظيم الشعبي ناصر واحنا كلنا حواليه ناصر ناصر ناصر وعيون الدنيا عليه ناصر ناصر ناصر والنصر بيسعى إليه ناصر ناصر ناصر والشعب دليله إلهامه ناصر واحنا كلنا حواليه وعيون الدنيا عليه والنصر بيسعى إليه ناصر ناصر ناصر والشعب دليله إلهام قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه في الصورة طالبكم قدامه قيادات شعبية قلتم إيه ناصر وإحنا كلنا حواليه ناصر ناصر ناصر وعيون الدنيا عليه ناصر ناصر ناصر والنصر بيسعى إليه ناصر ناصر ناصر والشعب دليله إلهامه ناصر واحنا كلنا حواليه ناصر ناصر ناصر وعيون الدنيا عليه والنصر بيسعى إليه ناصر ناصر ناصر والشعب دليله إلهامه قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه في الصورة طالبكم قدامه قيادات شعبية قلتم إيه قلنا لا يا زعيمنا قلوبنا اهي ايامنا اهي مالينا اهي قلنا يا زعيمنا قلوبنا اهي ايامنا اهي ليالينا اهي في يوم الدم وهبنا الدم هنبخل بالليالي ليه في يوم الدم وهبنا الدم هنبخل بالليالي ليه قلنا يا زعيمنا قلوبنا اهي ايامنا اهي ليالينا اهي قلنا يا زعيمنا قلوبنا اهي ايامنا اهي ليالينا اهي في يوم الدم وهبنا الدم هنبخل بالليالي ليه في يوم الدم وهبنا الدم هنبخل بالليالي ليه والصورة اكتملت بالرواد مع ناصر واديهم في ايديه الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر واديهم في ايديه الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر واديهم في ايديه الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر واديهم في ايديه ايه الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر واديهم في ايديه
الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر واديهم في ايديه ايه الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر واديهم في ايديه الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر واديهم في ايديه الشعب ووطنه الشعب ووطنه وزمنه وعمله زمنه وعمله وأمله بطله أبو الشجعان الشعب ووطنه الشعب ووطنه وزمنه وعمله زمنه وعمله وأمله بطله أبو الشجعان الشعب ووطن الشعب ووطنه وزمن وعمله زمن وعمله وأمله بطل أبو الشجعان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن
كلنا بما عايزين صورة صورة للشعب الفرحة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا بما عايزين صورة صورة صورة صورة
حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي صورتنا صورتنا ومحلاها صورتنا صورتنا ومحلاها في إطار التنظيم الشعبي حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي صورتنا صورتنا ومحلاها صورتنا صورتنا ومحلاها في إطار التنظيم الشعبي ناصر واحنا كلنا حواليه ناصر ناصر ناصر وعيون الدنيا عليه والنصر بيسعى إليه والشعب دليله إلهامه ناصر واحنا كلنا حواليه وعيون الدنيا عليه والنصر بيسعى إليه والشعب دليله إلهامه قربوا من فكره أحلامه اللي عليكم كل كلامه قربوا من فكره أحلامه اللي عليكم كل كلامه في الصورة طالبكم قدامه قيادات شعبية قلتم إيه ناصر وإحنا كلنا حواليه ناصر ناصر ناصر وعيون الدنيا عليه ناصر ناصر ناصر والنصر بيسعى إليه والشعب دليله إلهامه ناصر واحنا كلنا كلنا حواليه وعيون الدنيا عليه والنصر بيسعى ايديه والشعب دليله إلهام قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه في الصورة طالبكم قدامه قيادات شعبية قلتم ايه ناصر واحنا كلنا حواليه وعيون الدنيا عليه والنصر بيسعى إليه والشعب دليله إلهامه وناصر واحنا كلنا حواليه وعيون الدنيا عليه والنصر بيسعى إليه والشعب دليله إلهام قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه في الصورة طالبكم قدامه قيادات شعبية قلتم إيه قلنا يا زعيمنا قلوبنا ايه ايامنا ايه ديالينا ايه قلنا يا زعيمنا قلوبنا ايه ايامنا ايه ديالينا ايه في يوم الدس وهبنا الدس هنبخل الليالي ايه في يوم الدس وهبنا الدس هنبخل الليالي ايه قلنا يا زعيمنا قلوبنا ايه ايامنا ايه ديالينا ايه قلنا يا زعيمنا قلوبنا ايه ايامنا ايه ليالينا ايه بيوم الدم وهبنا الدم هنبخل الليالي ليه بيوم الدم وهبنا الدم هنبخل الليالي ليه والصورة اكتملت بالرواد مع ناصر وايديهم في ايديه الصورة اكتملت بالرواد مع باصر وايديهم في ايديه اه الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر وايديهم في ايديه الصورة اكتملت بالرواد مع باصر وايديهم في ايديه ايه الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر وايديهم في الصورة ايديه اكتملت بالرواد مع ناصر وايديهم في ايديه ايه الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر وايديهم في ايديه الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر وايديهم في ايديه ايه الشعب ووطنه الشعب ووطنه وزمنه وعمله زمنه وعمله وأمله بطله أبو الشجعان الشعب ووطنه الشعب ووطنه وزمنه وعمله زمنه وعمله وأمله بطله أبو الشجعان الشعب ووطنه الشعب ووطنه وزمنه وعمله زمنه وعمله وأمله بطله أبو الشجعان الشعب ووطنه الشعب ووطنه وزمنه وعمله زمنه وعمله وأمله بطل أبو الشجعان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن
صورة مش عايزك صورة